السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زلنا مع تعليق على صور القصار وما زال الحديث حول صورة المعون لكن ابتداء أنا أريد الشباب اللي تحت 15 سنة يجوا لي قدام هنا ممكن بعد إذنكم إن- أنت مش عندك 15 الله يعز حضرتك طب ما فيش مشكلة برضه في 19 عاوز كل اللي عنده 15 يكون إيه؟ قدامي في الصف الأول كده ليه عشان انتم ايه ان شاء الله اللي هتدوا الدروس بعدي وتصلوا ايه مكان الشيخ احمد الطاهر كده فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الذريه ويجعلهم قره عين لنا وللمسلمين هسالكم ماشي اتفقنا انتوا جيتوا عشان اسالكم تمام ركزوا معانا نتكلم عن صوره ايه الماعون شيل ايدك اتكلمنا عن صورة المعون وقلنا ان هذه الصورة بتبين لنا آه، بعض الاخطار اللي موجودة في تعبد بعض الناس بتلاقيه عنده اشتهاء وبيختار بمزاجه يتعبد في ايه ويسيب ايه فهنا الصورة حذرتنا من نموذج مرعب هذا النموذج هو أبخس وأكبر صفات سيئة بتكون موجودة في البعيد عن الدين لكن ده ما يمنعش أن ممكن بعض المؤمنين والمسلمين يكون عنده تشبه بهؤلاء وأي نعم ده مكذب بالدين وبيدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وذكر الله سبحانه وتعالى وعرج بصفات أسأل الله العفو والعافية أهل التكذيب هؤلاء في علاقتهم بالصلاة والعبادة مع الله سبحانه وتعالى ومدى غياب الإخلاص لكن ممكن واحد يقع من المسلمين مثل ما وقع فيه كنا تكلمنا عن أول أيتين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين قلنا ان الراجل ده بيدعو اليتيم اي بيزجره وبيقهره قهر شديد ولا يحض يعني ولا يحض يعني يا لا يحث الناس لا يحث غيره الحض هو الحث الشديد مش بمجرد انك تحث غيرك انك تشجع غيرك لا الحض ده تشجيع المستمر الشديد واخدين بالكم ولا يحض على طعام المسكين ليه لان ممكن انا ما يكونش معايا فلوس ان انا اساعد المسكين صح لكن معايا لسان اشجع غيري معايا هم هذا الهم يرزقني الله به همه في تشجيع غيري تمام كده لذلك كانوا بيعاتبوا الناس اللي الر- اللي مش مشغول خالص بموضوع المسكين ده يقول لك لا خيل عندك لا تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال يعني لا عندك خير تديها ولا عندك فلوس طب يا سيدي فليسعد النطق ان لم يسعد الحال طالما ايه حالك مش هيسعد هؤلاء المساكين فتيجي تقول للي جنبك بقول لك ايه الناس دي الست دي مسكينه تيجي نحاول نجمع لها كده وبتاع انا والله ما معايا الا 5 جنيه شوف انت معاك كام وبتاع وتعالى نكلم فلان ده طب تعالى نكلم عمه اللي في بيصلي معانا في المسجد الراجل ده صالح ممكن يساعد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين مين الأرملة التي فقدت زوجها خلاص فقدت زوجها زوجها ده مات فافتقدت والبعض يقول اللي في حالها برضه لأن بعض الناس ممكن يكون في صورة الأرملة هو فقدت إيه برضه إيه آه، فقدت الزوج بالانفصال وكده فيدخل فيها ويقاس عليها ويدخل فيها المطلقة الساعي على الأرملة والمسكين كإيه بقى شوفوا كالمجاهد في سبيل الله الله أكبر بس كده وكالصائم والقائم كالمجاهد والقائم طول الليل قيام أو طول النهار جهاد الساعة عليه مش إلى الأرملة تفرق كتير رايح جاي على أرملة تعمل إيه والله بشوف حالهم لا أنت بتشوف حالك انتبه لأن في ناس كتير بيقعوا في الفخ ده رايح فين يا حاج والله اصل غلابه وانت ما تعرفش وبتاع وانت ست كبيره وعندها عيال صغيره وبي... وده الحقيقه هو رايح ايه هو مش واخد باله هو في البدايه ممكن فعلا يكون نوى هذه الزياره لله فعلا وهو كان صادق فعلا لكن الشيطان غره فيبدا بعد ما كان بيعمل عمل ينافس المجاهد ينافس القائم الله أكبر في الآخر راح كل حاجة فالساعي على الأرملة والمسكين طب أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ شوف بنت في الوسط تبقى وسيطة واحدة من محارمك هي اللي تعمل أو واحد من محارمها هي طيب لا ده ولا ده روح معاك حد خد حد من الناس الكبار قول له تعالى يا حاج معايا بس ايه نوصل لغايه البيت ده نديهم الحاجه ايه واحنا ماشيين لا لا اصل هم مش بيحبوا حد يت- يتكشفوا على حد لا يبقى انت ما بتحبش تتكشف الشيطان بيبدا معاك بكده يقول لك لا احنا عاوزينها لله دي حاجه لله ده انها ايه مقفول عليها كده محدش يعرفها مره في اتنين في تلاته في اربعه يحدث ما لا يعني نسال الله العفو والعافيه ينفع يوم القيامه ولا يحض على طعام المسكين سبحان الله امرأة سقت كلب وهذه المرأة كانت امرأة بغي ولما سقت كلب كان الجزاء الجنة طب الذي يسقي سبحان الله هؤلاء وطبيعة يا جماعة هؤلاء ضعفاء مفيش حاجة بترغبك انك تنفق عليهم الا الدافع الايماني يعني مثلا لو انت النهارده بتنفق على مسكين وبعدين لقيت مره واحده كده الكاميرات راحت جايه عليك واستضافوك في البرامج ومش عارف ايه وده اللي بيسعى على المسكين وجزاه الله خيرا هتحس ان في ايه بروباجندا عندك فهتشجعك انك تكمل صح لكن لو انت بتسعى على المسكين ومحدش بيشكرك ومحدش بيص... ايه بيتكلم عليك ومحدش بيسقف لك وبيشجعك ايه اللي يخليك مكمل انك اتشهرت في الملأ الاعلى بقيت معروف هناك فوق فالكل بيشكر فيك والكل بيثني عليك ده الحاجة الدافع الداخلي اللي اللي يدفعك الست دي وهي ماشية في الشارع لقت الكلب قاعد هيموت من العطش نزلت وجابت المية وادتها له كانت منتظرة شكر من حد كان الكلب مثلا يدنه يلعب لها ديلها كده وبتاع وبعدين يكتب على صفحته يشعر بالسعادة كانش هيحصل أي حاجة صح لما فعلت حسنة لا يشكرها عليها إلا الله كانت حسنة عالية أوي ولذلك علماء السلوك يقولوا لك إيه احرص على الحسنات التي لا يشكرك عليها إلا الله الباب ده مهم أوي يعني هتلاقي في واحد مثلا راجل يأذيك أو راجل قال كلمة معينة فأنت كظمت غيظك وعملت حاجة أنت عارف إن هو إيه؟ محدش شافها خالص لقيت قطة بتموت جنبك كده ولا مش عارف إيه وبتاع ورحت عامل الحاجة دي للحيوان، القطة دي هتشكرك إزاي؟ مفيش ولا في حد هيعدي الكاميرا ولا بتاع ولا الكلام ده كله صح؟ لا يشكرك عليها إلا الله دخلت المسجد بدري ولقيت المسجد كده الدنيا متطربة وبتاع فقلت ايه افتح النور واجي بدري نص ساعة قبل الفجر واكنس في حد وهو جاي هياخد باله حتى لو الناس خدت بالها ما يعرفوش مين اللي عمل فلن يشكرك عليه إلا الله هذه الحسنات بيكون الشكر شكر خاص وليه طعم خاص تبقى ماشي الساعة 2 بالليل في الطريق فتلاقي في طوبة واقعة من مثلا عربية كانت ماشية كده وممكن تبهدل الدنيا وتبهدل الناس تروح واقف وساحب الطوبة دي وبعدها حد شافك حد شافك طب انت عملت كده ليه لحد هيشكرك ولا يثني عليك فعلت هذا ابتغاء ما عند الله المعنى ده مهم جدا ولا يحض على طعام المسكين شوف سبحان الله حتى اللفظ علماء التجويد وعلماء المخارج يقول لك ايه لما تيجي تعرف مخرج الضاد او عاوز تنطق الضاد تقول اب تلاقي صعبه لكن أه سهله صح الحس ده سهل لكن الحض ده حس شديد ولا يحض على طعام وقلنا ان في فرق بين الاطعام والطعام الفرق ايه ان ده حق معلوم للسائل ده بتاعه هو مش بتاعك انت فكلمة طعام المسكين فادتنا ايه ان الطعام ده بتاع مين اصلا بتاع المسكين يعني وانت بتدي المسكين اوعى تكون تكون فاكر ان انت بتديله من ايه من اكلك انت بتديله اكلك لا هو مش بتاعك هو اصلا ده حق مين حقه هو ابتلينا في هذه الازمنه ان في ناس عندها تخصص افساد اعمال الخير بيوقفوا اعمال الخير في المجتمع خلاص مش يحط ليها ضوابط لا يوقفها نسال الله ان يوقف حالهم ويبعدهم عن اهل الخير فهذا الباب مهم جدا جدا انك اوعى توقف الخير لذلك ذكر النووي وغيره في كتب التاريخ ان كان في واحد في يوم من الايام راكب الفرس راكب ايه ايوه كده ركزوا معايا يعني ايه فرس ايوه كده يبقى احنا لسه الحمد لله ما زلنا ايه صحيين وهو راكب الفرس بتاعه طلع له واحد تلبس بزي المساكين وقعد ايه يقول له مع... انا راجل مسكين وابن سبيل وبتاع وساعدني وانا تعبت من الصحراء ولا اركب معاه فالراجل راح نازل وقال له ايه لا اركب انت شويه ده انا طول الطريق راكب اتفضل الراجل ركب من هنا وايه وراح قال سبحان الذي سخر لنا هذا ودرج درج انطلق خد وانطلق طبعا صاحبك ايه لسه بيقول اذكار ايه اذكار الهبوط وده كان طلق الراجل جري وراه بس كل سنه وانت طيب مين هيجيب الفرس فقال له انتظر اقول لك كلمه واحده قال قف مكانك طب اقف انت الاول ما تعرف هي كلمة خلاص خليك انت واقف وانا واقف فراجل وقف ده هو صاحب الفرس والسارق ركب الفرس قال له قل الكلمة قال لا تخبر أحد بما فعلت معي مش عاوزينها بقى هيصة وتكتب على تويتر وايه وتروح سوق عكاظ وتبهدل الدنيا فقال له ليه قال لا حتى لا يتحدث الناس فيما بينهم بهذا الأمر فيموت المعروف بينهم يقول لك اوعى امبارح شوف سبحان الله عمك الوليد كان جايب ليه الأكل وهو جاي حد خد الفرس مش اوعى تقف لحد انت ما تعرفش أول امبارح جوز أختك وهو جاي طلعت عليه واحدة وراجل غلبة جدا ركبهم شمموا مراته وخدوا منها الصيغة وبتاع وكان الحمد لله ربنا ستر تيجي تدقق تلاقي يا عمي برضه ايه الحاج سليمان بيحكي لك نفس القصة يقول لك حصلت في دمنهور واحد تاني بيحكيها لك هي هي نفس القصة بس بدل جوز زوج اختك زوج بنت عمتك هو بقى يكون تلاقي نفس القصة بيحكيها 20 واحد وانت عارف ان هي قصة واحدة وجاية من ايه من مصدر واحد بس ده يحط ليه التحبيشه بتاعته وده التحبيشه بتاعته ايه اللي يحصل عارفين اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل مع اللي, ح... اللي حصل دلوقتي معانا في حد من بقى قاعدين بياخد اي حد معاه في العربيه لو حصل ايه ده اعمق من كده يبقى عربيه خبطته وبينزف على الطريق وتروح انت معدي كده ومكمل تاخدوش معاك لا يا عم افرض خدته يقول انت اللي موتته شوف سبحان الله شوف التضييق وصل والمروءة وصلت فين بسبب قوانين جائرة وبسبب برضو الضعف ده الناس وصلت الكلام في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخوفنا بيقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له انت معاك الفرس بتاعك في مكان ورا في فيه فضل اهو فضل فين في الز... في ال... في زيادة معاك خد حد معاك يا سيدي عشان كده بعض الأفاضل عنده معنى جميل جدا يقول لك عما الدنيا بتمطر ايه اللي بيحصل بيتفقوا هو والشباب كده يخرجوا بره بالعربيات يدانهم يتمشوا كده فيلاقوا اي واحد كده ايه راجل مسن ولا حد كبير كده يركبوه تعالى يا حاج ويركبوه ايه ويقربوه اقرب مسافه دي من ضمن سبحان الله اعمال التطوع الجميله اعمال الخير الر- الرائعه تبقى ماشي في عز الشمس وبتاع والكلام ده كله العجيب ايه اتنين الله اكبر تحس ان هم فاتحين صالات جيم راكبين العربيه هو وزميله وخايف يركب واحده ست جنبه يقول لك لا ده تشممنا تشممكم انتوا الاثنين الله أكبر لا هو الموضوع ده وصل لدرجة هو اللي الراجل ده خاف منه قال له لا تحدث أحدا بما حصل عشان كده كان من أخطر الأشياء فكرة جرائم الحوادث الصحائف بتاعت ايه جريمة الصفحة بتاعت الحوادث ومش عارف ايه والكلام ده كله يدنه يحكي لك كل يوم اللي حصل يقول لك اول امبارح في واحد آه، طلب من والده مش عارف ايه فوالده قال له يا ابني مش معايا قتل ابوه لا ويحكي لك قتله ازاي وصحي الساعة 2 وسخن مش عارف ايه وجاب الزيت المغلي ومش عارف ايه ورتب مع مين وبتاع عارف هاني بيعمل ايه؟ بيقول لهاني ازاي تعمل الطلعة الجاية مرة في اتنين في تلاتة فطبعا انت ايه اول ما تقرا كده اعوذ بالله لا برضه انا ابويا ايه بس ابويا كويس لا لا انا ابويا كويس ما لا وبعدين تاني يوم تقرا تلاقي مين اتنين توأم قتلوا ابوهم وتبص لاخوك محمود تقول له محمود ايه الموضوع لا احنا ابونا كويس الخمسه السته السبعه تلاقي ايه ده كل الناس بتقتل ايه اهاليها وش معنى انا وانت طب ما يلا بس خلينا في بتاعه الزيت دي سهله فيجرأك عليه على المعصيه فاللي بي دي اخطر شيء في الايه ادمان قراءه هذه الاشياء عافانا الله واياكم ولا يحض على طعام المسكين سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه الفقر كده مخليه واقف مكانه مش عارف يتحرك لا عارف ينطلق ولا عارف ي- ي- يعني يزوج أولاده ولا يعلمهم مسكين أسكنه الفقر نعوذ بالله من الكفر والفقر فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الله هنا يتكلم عن نوع معين من الناس في علاقتهم بالصلاة الأول الويل ده هو قيل إن هو كلمة زجر أكبر كلمة زجر تقولها العرب يعني يقول لك يا ويلك عشان كده عم تلاقي والدتك تقول لك يا ويلك والدتك ايه عربية فصيحة ماشي بغض النظر اللي هيحصل لك يعني فدي أشد كلمة زجر وتهديد في اللغة العربية عند العرب كانت كلمة ايه الويل وفي بعض الآثار أنه ايه واد في جهنم عافانا الله وإياكم منه فويل للمصلين كأن ملك حصر ليهم مين دول بقى الذين هم عن صلاتهم ساهون في حد منكم كبيرا أو صغيرا أو يجي يقرأ الآية دي بيقول المصلين يا ويلهم كل الناس اللي بيصلوا دول عارف أنا ما بصليش ليه؟ لأن من يوم ما قرأت الآية دي وعرفت كل اللي بيصلي ليه الويل في حد ممكن يفهم كده؟ ممكن في حد يفهم كده اللي واحد بيصلي يروح قايل فويل للمصلين الله اكبر وركع انت رايح فين انت بتعمل ايه في ناس بي دي طريقه حياتها بقى هو عايش على كده عشان كده كان في واحد ضايع كان بيقول ايه بقى بيقول دع المساجد للعباد تسكنها سيب المساجد خلي العباد يسكنها سواء العباد ولا العباد دع المساجد للعباد تسكنها خليهم دول وطف بنا حول خمار ليسقينا تعالوا نروح عند واحد بتاع خمرة كده إيه ليسقينا ده انت جبروت لا جبروت ايه ده واخد ده, مس... ده ده متدبر ده راجل يقول لك أنا من الأهل التدبر والاستنباط وفي استنباط زي استنباط كده الوليد بن المغيرة بتاع سورة المدثر فكر وقدر قاعد عمال يفكر ويقول لك أصل أنا مفكر أصل أنا بقدرها وبحسبها كويس فقعد عمال يفكر وقدر حتى أرهقه الله صعودا فبيقول له إيه؟ دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للذين سكروا وإنما قال ويل للمصلين أحيانا وانت كده ايه والدماغ واخد الجماعة دي يقولك الله صح الله ديت يعني ايه الله على الردة ما كان في واحد في يوم من الأيام واقف على الايه على منصة يقول لك ايه بيتكلم على واحد مدفون في قبر وعامل له مقام بقى وبتاع والكلام ده كله يقول لك ايه هذا سيدي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب فطبعا عم تبقى الدماغ واخدة تلبينة إيه يعني ضربة يروح قالوا فكلهم قالوا آه الله وبتاع والكلام ده كله فسئل أحد العلماء عن هذا المجلس قال كل من انبهر بهذا الكلام وانتشى وقال الله فليجدد الشهادة وينطقها من أول وجديد ليه؟ لأن أقر هذا الكفر وقال عليه الله على الكفر ده يعني أنت معجب بالكفر ده ده واحد بيقول لك إيه؟ إن في أهو ده مخلوق إذا دعي في البر والبحر أجاب طب ولازمتها إيه بقى الإسلام بقى؟ أما تقولي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة أما تقول اللهم ارزقني اللهم اغفر لي اللهم من علي بالرحمة تدعي ربنا صح ينفع تيجي كده وانت ماشي كده انت تقول لا اخ ادعي لي ماشي مفيش مشكلة لكن تقول له ايه تروح داخل كده على ده- الاخ عبد الرحمن وتروح واقف كده جنبه وتقول له، ارحمني يا عبد الرحمن ارزقني يا عبد الرحمن ارزقني الذرية الصالحة يا عبد الرحمن ده يبقى إيه ان شاء الله ده مش شرك ده مش شرك بس شرك الاكبر نسأل الله العفو والعافية فهذا الفعل وهذا العمل عافانا الله وإياكم إيه؟ كفر وردة عن الدين فهذا الرجل خد المقطع ده وعمل عليه عشان كده ما تتغرش بأي واحد يروح طالع وجايب لك حتة كده من النص يقول لك أهو ربنا بيقول فويل للمصلين مين هم دول الذين هم ده وصفهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ايه الناس دي بقى بيعملوا ايه هؤلاء الذين سهوا في الاوقات وسهوا في خشوعها وسهوا في كل هو دخل يصلي لا عارف الامام قرأ ايه ولا هو قرأ ايه ولا اي حاجة وده صبغة عامة عنده مش أحيانا لأن كلنا ذاك الرجل أحيانا يفوتنا إيه ننسى مش ناخد بالنا لكن هو على طول الخط يدخل يصلي ولا عارف هو بيصلي تقول له أنت صليت ايه لا والله ما اعرف انا وقفت لقيتهم بيقفوا صليت صليت زيهم ولا عارف اصلي الظهر ولا العصر ولا عارف انا قرات ايه ولا قلت في الركوع ايه ولا في السجود ايه ده الخطر الشديد قالوا سهوا عن أوقاتها وسهوا عن أدائها وسهوا عن خشوعها نسأل الله العفو والعافية طيب هل إحنا ينفع نقف عند قوله فويل للمصلين بعض العلماء قال أحيانا من إيقاظ القلب أن تقف ها هنا طب إزاي انك بتقولي فويل للمصلين اللي يحصل للي بيسمع واللي بيقرأ ايه ده ليه ترجع تتذكر خلي بالك دول نوع معين اوعى تقع معاه واخدين بالكم فالوقوف ده هو وقف قلب فويل للمصلين قلبي ينتبه الذين هم عن صلاتهم ساهون اوعى تكون من هؤلاء طيب في سر ان الصلاة تذكر بين ايات اطعام المسكين وعدم اهتم- الاهتمام باليتيم قال لك اه لان الاهتمام بالصلاة هو سر ضبط هذه الاشياء عشان كده لا تجد ابدا انسان مصلي صح الا وتلاقيه في علاقته بالضعفاء علاقة رحمة هتلاقيه كده دايما عنده رحمة ممكن يكون في قدر من البخل في المال يهذب بالصلاة إن الصلاة دي تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر تبعده عن الفواحش الصلاة الصح اللي ما فيهاش إيه؟ السرحان السرحان عن أدائها يجي يصلي العصر متأخر يصلي الظهر متأخر يصلي الفجر متأخر لا بيصلي في الميعاد وحريص وبتاع تلاقي نفسه إيه لا بينطلق سبحان الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء بيقعوا في حاجات تانية ايه هي الحاجات دي حاجة في حق الله وحاجة في حق ليه؟ المخلوق هنتكلم عنها ان شاء الله ثم نتكلم عن الخيط الناظم بين كل هذه الامور فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعطف ويكرم اليتيم وممن يحض على طعام المسكين وممن عن صلاته ليس من الساهين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم